قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا جواب جميل جاء تلميذ إلى أستاذه هذا جوابي على هذا السؤال جاء تلميذ إلى أستاذه فقال يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي ما بتصليش على النبي معقول صلى الله عليه وآله وسلم اللي عاوز بقى اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجوابي الآن ويركز أو معايا جاء تلميذ إلى أستاذه فقال يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي يا الله اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا خلي بال حضرتك من الجواب أنه في غاية الأهمية فقال له أستاذه تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك قال نعم يا سيدي قال إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي إلا دي تتعشى عندي قال له كمان ما شاء الله مكسب ورزق وبركة فذهب التلميذ لأستاذه لأستاذه المربي المعلم فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء خلي بال حضرتك كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية التلميذ ياكل كل حاضر يا سيدي طب عطشان لا ممنوع المية العطشان يا سيدي عاوز أشرب لا ما فيش مية حاضر كل حاضر طب علمني يا سيدي قال لا مش دلوقتي لن أعلمك الآن إمتى لا نم الآن وقبل الفجر سأوقظك إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك جميل نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم إزاي فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه تعال يا ولدي علمني يا سيدي قال له لا استنى قبل ما أعلمك هل رأيت الليلة شيئا في نومك قال أيوة رأيت قال أستاذه وماذا رأيت قال يا سيدي رأيت السماء تمطر ورأيت الأنهار تجري ورأيت بحارا تسير بين يدي آه ما هو نايم ايه عطشان والجعان بيحلم بسوق العيش بلاش بسوق دي ربنا يكفينا وياكم شر السوء لا بسوق العيش يعني بسوق الخبز العيش دي كلمة مصرية عندنا أنا بخاطب الأمة الآن فالجعان بيحلم بالخبز بسوق الخبز أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب وأن يوسع أرزاقنا وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء إنه ولي ذلك والقدر عليه فهو نايم عطشان جدا فبيحلم بمية نازلة من السماء ومية بتجري في الأنهار ومية بتجري في البحار هو كده فبقول له رأيت الأمطار تمطر ورأيت الأنهار تجري بين يدي ورأيت البحار تسير بين يدي اسمع فقال له أستاذه المربي نعم يا بني صدقت صدقت وصدقت نيتك الله وصدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسامحك يا شيخ محمد هو ده الجواب آه هو ده الجواب ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال خلي بالك أنت متصور أنا سمعت هذه الكلمات حقيقة من أخ فاضل أسأل الله أن يكرمه وأن يبارك فيه آه، رجل مسؤول ما شاء الله يعني عاقل أسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يبارك له في أولاده وفي أهله بيقول لي هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بياكل حرام لواحد عينيه تنظر إلى الحرام لواحد لسانه بيكذب لواحد غشاش لواحد مرابي لواحد مرائي لواحد منافق معقول النبي يأتي لهذا لا لا لا لا والله والله لا يأتي إلا لأحبابه والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه ما هو خلي بالك منهم من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يأتي النبي لزيارته الله أكبر منهم من يذهب لزيارة النبي ومنهم من يأتي النبي لزيارته فاكرين قصة السيدة الفاضلة الأم هي الآن بين يدي ربها أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها أنا قلتها وبحب أقولها معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين الأم بعتت لي ابنها في درسي آه، في المنصورة وقال لي يا شيخ معلش سامحني أنا مكلف بكلمات أن قالها لك كده بنصها قلت له اتفضل قول يا حبيبي قال لي أمي أمه يعني قالت له روح لمحمد حسان وقول له يا محمد يا حسان أمي منتظراك تيجي تزورها الليلة دي قلت له اتفضل اركب وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا وإلى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني بيت فقير متواضع امرأة تجاوزت السبعين من عمرها ما شاء الله لا تغفل هقول لحضرتك مش دقيقة لا ثانية لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور أحمد زويل فهمته ثانية والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا تنظر إليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله وتغيب في الصلاة على رسول الله ثم تل... وهكذا يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجي إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة سبحان الله فأنا بقول لها يا أمي أنت بعتي لي وأنا جيت قولي لي بقى إيه اللي تعبك وأنا إن شاء الله بوعدك الأسبوع القادم أجيب أخ من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وأنت هنا فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق السبعين سنة وقالت لي يا ابني يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي أنا عارفة دائي ودوائي فقلت لها والله تقولي لي قالت لي يا ابني أصله سيدنا النبي ما جاليش في الرؤية بقاله ثلاث ليالي يا الله قلت لها ما جالكيش بقاله ثلاث ليالي هو بيجيلك كل ليلة قالت والله لو فات ليلة ما شفته أمرض فأنا بقالي ثلاث ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت بقالك كم سنة ما شفتوش وانت بقالك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام القضية يا اخوانا احنا بكاشين كبار معلش سامحونا احنا بكاشين كبار يقول لك احنا بتوع النبي يا جدع واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي يزق هي عربية ترمس مش عربية لب ده محبة صادقة والذي يعلم الصادق من الكاذب هو الملك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ده المحبة ده موضوع كبير ده المحبة دي شطر العبودية ده حب وذل كمال الحب مع كمال الذل هذه عبودية ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا فالمحبة ده موضوع كبير انت متصور اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤ- رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله متصور ان دي كلمة سهلة طب بس حقق انت المحبة حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه وورب الكعبة ستسعدين بالنظر إلى وجه الحبيب رسول الله فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي اسمع الرواية تاني من رآني في المنام يا سلام نعمة والله من أعظم النعم ومن أجل النعم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله وسلم وبارك على الحبيب عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع والمحبة كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليك الاتباع والمحبة الاتباع والاتباع ثمرة المحبة الاتباع ثمرة الحب من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء لا لا تاني يا مولانا تاني ما تضحكش علينا الكلمتين دول تاني آه لأن دول أصول طب اسمع تاني بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المحب الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على حبيب قلبي وروحي رسول الله اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا ولا تحرمنا من صحبته في أخرانا ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال الحبيب وماذا أعددت لها أنت عملت إيه للساعة قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله الله أكبر والله يا رسول الله ما فيش عمل كتير يعني ها والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله فقال الحبيب المرء مع من أحب مش بقول لحضرتك المحبة مش كلمة المرء مع من أحب يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن أكون معهم أو أن أحشر معهم وإن بحبي لهم وإن قصر عملي وأنا أقول وأنتم معي ونحن نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين أسأل الله ألا يحرمني وإياكم رؤية الحبيب في الدنيا رؤية الحبيب في الدنيا من رآني في المنام هنا هنا في الدنيا من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله خلي بالك وكفى بالله عليما آه خاتمة جميلة وكفى بالله عليما يعني الله جل وعلا يعلم الصادق في محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذب أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين